الأبد أمين أقرأ بنعمة المسيح فصل إنجيل يوم الأربعاء من الأسبوع الخامس في الصوم المقدس وهو من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 13 من عدد 6 لعدد 9 فصل قصير وقال لهم هذا المثل كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد قال للكرام هوذا ثلاث سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد اقطعها لماذا تبطل الأرض أيضا فأجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقبوا حولها وأضع زبلا فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين في البداية بهنيكم بعيد الصليب اللي معاده ثابت بيبقى يوم 19 في مارس 10 برمهات وبيجي في وسط الصوم أو يعني في أيام الصوم وعيد الصليب برضه تذكره واحنا بنحتفل بالصليب ثلاث مرات في السنة مرة في عيد الصليب في عشرة برمهات والمرة التانية بتبقى يوم الجمعة العظيمة والمرة التالتة بتبقى يوم 17 توت في شهر سبتمبر وبيبقى ده احتفالنا بالصليب وكل مرة بيبقى لها جمالها وبيتميز عيد الصليب ان احنا نعمل فيه دورة الصليب مماثلة لدورة الشعانين اللي بنعملها يوم احد الزعف كمان احب اقول لكم ان احنا بنعمة المسيح بكرة سنستقبل اتنين من الاباء البطاركة يزورون كنيستنا هيزورنا بكرة صاحب القداسة البطريرك ماري اغناطيوس ابرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم هو نصب بطريركا حديثا ودي أول زيارة له في مصر هنا وهيبقى في فرصة إن احنا ككنيسة شقيقة إن يبقى ما بيننا اجتماع وهيزورنا أيضا في نفس الزيارة قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكية في لبنان هو زارنا مرات كتير ومحبوب كما البطريرك ماني أغناطيوس أيضا محبوب في كنيستنا وهيبقى في فرصة ان احنا نجتمع بطاركة الثلاث كنائس الشقيقة معا وهتبقى فرصة طيبة ان احنا نتبادل المحبة نستقبلهم بكل التقدير وبكل المحبة وبكل الاعتزاز وبنرحب فيهم بيهم في كنيستنا التي هي شقيقة للكنيسة وأيضا نرحب بهم في قلوبنا و هيبقى فيه في نهاية اللقاء بتاعنا هيبقى فيه بيان مشترك للثلاث كنايس وكانت العادة دي موجودة من وقت من وقت المتنيح البابا شنودة وكان دايما اللقاءات المتبادله حلوة فيها تبادل للمحبة وهتبقى فرصة طيبة لاستقباله من خلال استقبال الآباء البطاركة من خلال الآباء الأسقفة والآباء الكهنة والرهبان في بكرة بعد الظهر قبل الساعة أربعة وأيضا هي الزيارة كلها 24 ساعة ويغادروا مصحوبين بالسلامة في نهاية يوم الجمعة إذا أراد ربنا وعشنا كما بدأنا في بداية الصوم نأخذ إنجيل يوم الأربعاء من كل أسبوع وزي ما اخترنا تأملاتنا تكون من خلال السؤال الذي يطرحه الله علينا في فصل الإنجيل بعض مقاطع الإنجيل نجد فيها السؤال واضح سؤال واضح وبعض مقاطع الإنجيل نجدها كأنها إجابة على سؤال مطروح وبعضها نجد فيها السؤال كأنه بالتلميح وتخيل ويايا كده في أيام الصوم المقدس المسيح بيسألك كل يوم سؤال والسؤال في فايدته انه بيكشف الانسان وبيكشف حقيقة الانسان وبيكشف حقيقة الانسان قدام نفسه ولذلك السؤال مدخل هام لكي ما يعرف الانسان ذاته المثل او السؤال النهاردة هل عندك ثمر هل حياتك مثمرة سؤال مهم قوي حياتك اللي ربنا بيديها لك دهيت هتعيش سنين قليلة او سنين كتيرة ربنا يديك العمر الطويل مثمرة ولا شجرة جدباء لا تعطي ثمر آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد يعني جيت أول سنة وادور على الثمر ما لقيتش قلت يمكن السنة الجاية السنة اللي بعدها جه دور على الثمر يمكن وما لقيتش والسنة التالتة جاي بقى مش معقول امال الشجرة دي عشان تعمل ايه ولم يجد اولا ثلاث سنين المقصود به الشجرة ترمز للإنسان وثلاث سنين ترمز لمراحل حياة الإنسان الأساسية فترة الطفولة هو طفل وهو فتى ثم فترة الشباب والرجولة ثم فترة الشيخوخة والكهولة فكأنها مراحل الإنسان الثلاثة والإنسان طبعا رجل أو امرأة تصور بقى كده الله ثمرا في حياة الإنسان وهو صغيرا ولا يجد يكون ثمر جاي من التربية جاي من التعليم جاي من النشأة مفيش ثمر قال طيب يمكن فترة الشباب يبقى فيها ثمر يبحث في فترة الشباب والنضوج ولا يجد ثمر ايه الحياة ده ايه تقول طيب لما يبقى لما يعجز يمكن يكون في ثمر ولا يجد ثمر هوذا ثلاث سنين هوذا ثلاث مراحل في حياة الإنسان وطبعا كلمة ثلاث سنين لها معنى تاني كلمة ثلاثة بالذات يقصد بيها الجسد والنفس والروح اللي هي كيانات الإنسان لا في ثمر في الجسد ولا في ثمر في النفس ولا في ثمر في الروح مفيش حاجة خالص الله يتوقع الثمر في حياتك وينتظره ولكن من باب رحمته يعطي فرصة جديدة كانت الشجرة مغروسة وتعني أنها مغروسة أنها في تربة جيدة وكانت في هذا الكرم والكرم ملك لله انت ملك لله لأن الله هو خالقك وصانعك وجابلك وما ينطبق على الفرد ينطبق على المجموع الأسرة هي شجرة مغروسة الكنيسة هي شجرة مغروسة اليهودية في العهد القديم ولها تفاسير كتيرة وفي أسبوع الآلام بنتكلم عن شجرة التين وبنتكلم عن بيت فاجي بيت فاجي فاجي دي جاي من فج اللي هو التين ومشهورة بزراعة التين ولكن الله يطلب ثمر في حياتك وأرجوكم يا أحبائي أن تنظروا إلى هذا الأمر بعين الجدية فحياتك إن كانت بلا ثمر أمام الله هوذا ثلاث سنين وما فيش ثمر اقطعها ده الإنجيل بيقول الكلام ده لم يجد ثمرا رغم أنه كان متوقعا أن يجد ثمر ده فات سنة واثنين وثلاثة بصورة أخرى فاتت فرصة واثنين وثلاثة ولم يجد ثمرا كأن الإنسان يجعل الله يخيب أمله وآسف في التعبير ده كأن أمال الله تخيب تضيع وقد ايه الله يصبر ويطيل أناته ويعطي الفرصة مرة واثنين وثلاثة انتظر كتير خالص ده مش كده وبس ده الشجرة مش عطتش ثمر مش دي خطيتها لا ده في حاجة أصعب ده الشجرة كمان أبطلت الأرض يعني الشجرة وهي مغروسة كده خدت مساحة من الأرض وفي روحها ضللت على التربة فما عادش فيها شمس فكأنها عطلت مساحة من الأرض أحيانا الإنسان حتى وإن كان يحمل أي عمل يعطل هذا العمل يقول عن نفسه مسؤول وأنا موجود لكن ممكن يعطل العمل ويقول الكتاب بوضوح شديد لماذا تبطل الأرض أيضا شغلت مكان يعني بلغة أخرى عايز يقول الشجرة بقى وجودها دار لما فيهاش ثمر وأبطلت الأرض طب ده يبقى فاضل إيه؟ مفيش خلاص وأعطيتها وقت وأعطيتها الفرصة ولم تأتي بالثمر قد يكون خادما ويديله الله فرصة واثنين وثلاثة ولكنه لا يصلح يعني عمل ايه عطل عمل الله احيانا الانسان يعطل عمل الله حتى بوجوده بس يعطل عمل الله إنها صارت شجرة قديمة صارت بلا ثمر وبلا نفع وبلا قيمة ولذلك كان لما تقرا في الإنجيل تلاقي الحكم شديد اسمع وياه كده هوذا ثلاث سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد ونقطة وبعدها اقطعها ونقطة حكم واضح جدا لماذا تبطل الأرض أنها صارت عديمة الفائدة وويل للإنسان في أي زمان وفي أي مكان إن كانت حياته مثل هذه الشجرة ويل للإنسان مهما حمل من عنوان ومهما ارتدى من زي ويل للإنسان إن صار مثل هذه الشجرة بلا ثمر شوف بقى الكنيسة الجميلة بتعلمنا وتقول لنا ايه كل يوم الصبح واحنا بنصلي المزمور الاول نقول طوبى للرجل الذي لم يسلك ونقول صفات جميلة فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر وكل ما يصنعه ينجح فيه ايه الشجرة العظيمة دي كأن بتقول لك كل يوم خد بالك كون زي الشجرة بس الشجرة المثمرة ده مش بتطلع ثمرة واحدة ده بتطلع ثمار وتطلع ثمار ايه في حينه يعني انت تاخد كده بعضك وتروح لغاية الشجرة وانت عارف ان النهاردة فيها ثمرة في وقته مش ثلاث سنين يروحوا ما يلاقيش فيها ثمر ما يلاقيش فيها نفع والقديس يوحنا المعمدان يقول ويخاطب شعبه في زمانه ويخاطبنا اصنعوا لكم أثمارا تليق بالتوبة ده الموضوع جد خطير في ثمر ثمر توبة اصنعوا لكم أثمارا تليق بالتوبة ما انت إذا كنت تايب خدوا بالكم الصوم الكبير زمن توبة لازم يبقى فيه ثمر هو ايه المنفعة انك تصوم الصوم بأيامه وأسابيعه وتيجي في الآخر ما تلاقيش ولا ثمرة كنت ايه تضارب الهواء كنت بتعمل ايه فين الثمر طيب مش حاطط في بالك ان ستقف امام المسيح ويسألك عندك ثمر تصور كده لو جه ماري مرقس وقف قدام المسيح هيقول له ماري مرقس عندك ثمر يقول له يا سلام يا رب تعالى شوف ده انا ربيت اجيال واجيال وعلمت ناس و... وكرست ناس وكنايس قد ايه تعالى الان بقى انطونيوس اب جميع الرهبان عندك ثمر في حياتك شوف ثمار قد ايه اباء مباركين حياتهم مقدسه في المسيح يحفظون الحياه الرهبانيه ويحفظوا الخط الرهباني اللي استلمناه من القرن الثالث والرابع الميلادي ونجاهد ان نحفظ نقاوته شوف قد ايه بفرحته قدام المسيح مثلا اب من الاباء او ام من الامهات ربهم وبناتهم في مخافه الله لما يقف قدام المسيح يقول له عندك ثمر يقول له اه يا رب انت عطيتني ثلاث اربع ولاد وبنات ربيتهم في مخافة الله وتعالى شوف ابني الكبير كده وبنتي الكبيرة كده وابني الصغير كده وبنتي الصغيرة كده كم تكون فرحة الله في ثمر تعالى نسأل أب كاهن مبارك بيخدم أو أب أسقف مبارك بيخدم او حتى خادم او شخص عندك ثمر طبعا والثمر هنا ليس للافتخار ولا للتباهي الثمر هو عمل يد الله أولا وأخيرا يعني العلم النهاردة مع كل ما في العلم مش ممكن يخترع برتقانية مثلا مش, مخ... مش ممكن يخترع ده لازم احط بذرة والبذرة اتعهدها بالعناية لغاية ما تدي الثمر اسمع كمان لما عروس النشيد تقول تحت ظله اشتهيت الجلوس وثمرته حلوة لحلقي وثمرة المسيح تحت ظله تحت ظل الصليب وثمرة الصليب الحلوة لحلق الإنسان هي الكلمة المقدسة وجدت كلامك كالشهد اه واحد بيقرا في الانجيل بيحفظ بيعيش جوه اعماق الانجيل تكون في فمه كالشهد في ثمرة احلى من كده لما يقرا في حياة القديسين وسيرهم واقوالهم والنماذج اللي مذكورة في الانجيل يكونوا ثمار رائعة يتعلم منها ورغم كل هذا عندما جاء يطلب ثمر أجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضا وهنا تأتي شفاعة ربنا يسوع المسيح الكفارية وباب الرحمة ويمكن أن تسمونها شفاعة الرحمة يتشفع من أجلنا ويعطي فرصة رابعة قول له هنحط خطة للسنة الرابعة ايه الخطة دي حتى انقب حولها يعني انظف حواليها لو كان في شوية حشائش كده ولا حاجة بتمنع الشجر يمكن واضع زبلا اللي هو الغذاء الروحي اللي هي الوسائط النعمة وفر لها كما يمكن يمكن يبقى فيه نتيجة وارجوكم يا اخوتي ان تتأملوا في طول انات الله وطول اناته على خطية الانسان وطول الاناة والانتظار يا ريت يبقى فيها ثمر هو تفتكر يعني ربنا لما يقف قدامه كل انسان في يوم الرب العظيم هيبقى مبسوط بحكم الادانه على اي انسان ابدا لكن هيقول له كم مره اعطيتك فرصه كم مره طولت بالي انقب حولها تعني ان اطرد الخطيه حياه التنقيه ما في واحد بتقوله تعبير كده لطيف شعبي معرفش كلنا نفهمه ولا يقول لك فلان سرقات سكينه يعني مش واخد باله من نفسه بنعبر عليها في نص الليل في التحليل ونقول تسويف العمر باطلا يوم يجر يوم وسنه تجر سنه ومفيش نتيجه ولذلك بدايه الثمر تاتي من حياه التنقيه يجلس الانسان بين ذاته ويكون صريحا مع نفسه ويترك خطيته الضال صنع هكذا لما قعد بينه وبين نفسه قال ايه حالي ده وقام وانطلق الى ابيه وجاي بكل شجاعه برغم منظره الخارجي ما يسرش يعني لك أخطأت يا بتاه في السماء وقدامك وكان يتوقع ماذا يصنعه أبيه فيه أبوه هيعمل فيه إيه هو هيقبل أنا عايز أشتغل أجير عنك وهكذا صنعت المرأة السامرية تركت جرتها ما هي حياة الثمر هيبتدي ازاي ليس بداية للثمر إلا بحياة النقاوة من الخطية حياة التوبة عن الخطية حياة ترك الخطية ويجب أن يكون الإنسان صريحا مع نفسه ممكن العالم يزين له أشياء ممكن يزين له أشياء وقد تبدو في عينيه أنها أشياء مصممة وهي خادعة وتخدع القلب وتضيع الحياة كلها يبقى ابتدي عشان يبقى عندك ثمر اطرد الخطية بثقة وبشجاعة وبحزم وبحسم والخطوة الثانية أضع ذبلا تغذى روحيا وثائق النعمة شوف الكنيسة بقى في واحنا في الزمن الجميل ده آه الصوم الكبير تقول لنا فترة انقطاع لأن الانقطاع يعني بيأثر على الإنسان يوم يعني يفكره بخطيته بضعفاته النفسية والجسدية والعقلية والذهنية بخطاياه الخفية والظاهرة بخطاياه التي يصنعها بإرادة وبغير إرادة التي يفعلها بمعرفة وبغير معرفة فرصة وبعدين الكنيسة تقول له هوفر لك بقى غذاء روحي حلو هعمل لك قداسات متأخرة وعامل لك ألحان بمعاني جميلة وهقدم لك مطنيات وهخليك تقرا نبوات في العهد القديم وهخليك تصوم الصوم النباتي وكل دي تقرا قراءات روحية وتعيش حياة هادئة تغذي بيها شجرة حياتك لكي ما يأتي المسيح ويجد فيها ثمر الأمر خطير لو جه المسيح وسألك ايه وريني بقى الثمر اللي في حياتك قلت له ما كنتش واخد بالي ان صنعت ثمرا نلت بركة الله وإذا لم تصنع اقطعها وإلا فأقطعها الأشجار العقيمة يجب أن تقطع وتلقى في النار الشجرة اللي ما جابتش حاجة بيقطعوها ويرموها في النار يقول لك يلا بينا صح اه يعني نستفيد منها بأي حاجة ولكن مجرد انها تلقى في النار هذا هو الهلاك الخلاصة ان من يصر على عدم الاسمار نصيبه القطع ونصيبه الهلاك وزي ما قلت لك في البداية ان فصل الانجيل ده قصير قوي لكن مليان بالمعاني الروحية مليان بالمعاني الروحية و... وينطبق عليك فخد بالك عايزك تلتفت الى ان بعض الاشجار يكون ثمرها عبارة عن شوك وحسك وبعض الاشجار الثمار بتاعتها ثمار جيدة ومفيدة ومغذية ومبهجة اه في شجرة بتطلع شوك ما هي شجرة بتطلع شوك يبقى فيها ثمر ده كلمة ثمر كده وأظن كلمة ثمر تفكركم على طول أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام إلى آخره ثمر الروح بقى من هذه التغذية الروحية المسيح يسألك في هذه الليلة هل في حياتك ثمر هل شجرة حياتك التي مر عليها المسيح مرة واثنين وثلاثة هل فيها ثمر هل أعوامك التي مضت كان فيها ثمر كان في جهد كان في نتيجة كان في حاجة قلب ربنا واحترس احترس لألا تكون مخدوع وفاكن اللي في ايدك ثمر وما هو الثمر زي ما بقول لك ما في شجرة بتطلع ثمر بس شوك الثمر ازاي ده استفيد بايه لا يغذي ولا ينمي ولا ينفع علاج ولا اي حاجة هل حياتك فيها ثمر انتبه ايها الحبيب احنا في النص التاني من الصيام دلوقتي الايام بتجري مش كده فات نص الصيام عد اللي هو الأيام ال- الروحية العميقة إن كان فاتك حاجة انتبه من الآن ما تخليش حياتك مدووسة بحاجات كتيرة مهمومة بحاجات كتيرة مشغولة بحاجات لا قيمة لها لا قيمة لها وقف قدام ربنا قول له يا رب اللي في ايديا سمر ده حق يخليك تنظر لي نظرة تبقى فرحان بيها ولا عمال اشتغل في حاجات ملهاش معنى قدامك ولا قيمة حتى وان كان البشر يستحسنوها بأي صورة من الصور لكن ملهاش قيمة أمام الله انتبه أيها الحبيب هل في حياتك ثمر سؤال يرن في ودنك واحنا بنكمل أيام الصوم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
Thank you.